مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي على أن كل إنسان له رسالة في الحياة ومفروض كل إنسان يشعر بهذه الرسالة وينفذها والبعض كانوا بيسألوا طب ما هي رسالتي؟ أهم رسالة للإنسان هي أن يعمل والله خلق آدم في الجنة الإنسان الأول وأعطاه أن يعمل في الجنة رسالته أن يعمل وبولس الرسول بيقول اعملوا ما دام نهار ما دام يوجد في نهار اعمله ياتي ليل او ياتي ظلام لا يستطيع فيه الانسان ان يعمل والسيد المسيح بيقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل الاب يعمل والابن يعمل والروح القدس ايضا يعمل وهو يطلب منك انت ايضا كصوره لله ان تعمل واهم عمل هو العمل مع الله لان كل انسان في الدنيا بيعمل كل انسان في الدنيا بيعمل لكن هناك اعمال زائله هناك اعمال زائله غير باقيه هناك اعمال ماديه هناك اعمال جسديه هناك اعمال شريره ولكن اهم شيء ان الانسان يعمل عمل الله يعمل عمل الله او يعمل مع الله يعمل عمل الله او يعمل مع الله او يعمل الخير على قدر ما يستطيع يعمل الخير ولتكن رسالتك في الحياه ان تعمل خيرا لا يهمنا نوع الخير انما يهمنا ان تعمل خيرا هناك عباره جميله قيلت عن المسيح انه كان يقول يصنع خيرا يقول يصنع خيرا بيمشي في السكه يوزع الخير على الناس وهذا العمل بالنسبه لك ضروري وهو رساله لكل انسان رساله لكل انسان يعني رساله عامه غير الرسالات الخاصة في آية قالها يعقوب الرسول يا ريت كل واحد يحفظها يا ريت كل واحد يحفظها ويضعها شعار أمامه الآية دي بتقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له من يعرف أن يصنع حسنا ولا يفعل فتلك خطية له إذا رسالتك في الحياة أن تعمل خيرا على قدر ما تستطيع أن تنشر الخير في كل مكان أن تعمل عمل الله يعني إيه حكاية تعمل عمل الله دي الله يعمل على الأرض بطريقة خفية غير منظورة لأن الله لم يره أحد قط ولكن الله يعمل الخير عن طريق الناس بطريقة منظورة يعمل الخير عن طريق الناس بطريقة منظورة ولهذا الله يحل في الناس ويعمل في الناس ان كنت انسان الله او رجل الله لابد الله يحل فيك ويعمل فيك ويعمل بيك يعمل فيك ويعمل بيك وتكون انت الصوره المنظوره لعمل الله وتكون انت الصوره المنظوره لعمل الله يعني الله عايز يساعد واحد ما بيساعدهاش بطريقه منظوره الطريقه المنظوره هو انت فانت تعمل عمل الله الله مش باين من تواضعه وانت باين من محبة الله يعني تصوروا الاتنين بيشتغلوا ربنا وانت وربنا بيختفي ويظهرك انت هو اللي بيعمل فيك وهو غير منظور وانت اللي بتشتغل وتبقى انت منظور وهكذا افضل انسان هو الذي يكون أداة في يد الله يعمل الله بها الله غير المنظور بيبحث عن أدوات منظورة يعمل بها اللي هي أنت ولهذا قال بولس الرسول لكي أحيا لا أنا لكن المسيح يحيا فيّ لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا المسيح الذي يحيا فيا هو الذي يعمل الأعمال عن طريق الإنسان المنظور الظاهر الروح القدس يريد أن يكلم الناس الروح القدس يريد ان يكلم الناس روح الله يريد ان يكلم الناس لكن كيف يكلمهم يكلمهم من فم انسان فلتكن انت هذا الانسان الذي ينطق الروح القدس من فمه يبقى بتعمل عمل الله تجعل عمل الله غير الظاهر ظاهر عن طريقك ادي رسالة الناس بتوع ربنا ان الله يعمل فيهم والله يعمل بهم والله يعمل معهم نحن عاملان مع الله كما قال بولس الرسول احنا بنشتغل مع ربنا نحن عاملان مع الله اقوى عمل في الدنيا انك تدخل في شركه مع الله وتعمل انت وربنا وتبقى دي رسالتك في الحياه انك بتعمل مع الله اللي بيسموها شركة الروح القدس أنت تشترك مع الروح في العمل والروح يشترك معك وهكذا اجعل هذا الامر مبدأ لك كل عمل يشترك الله معك فيه اعمله وانت مغمض عينيك وكل عمل تشعر ان الله يرفض ان يشترك معاك فيه قل لا ما اشتغلوش لا ما اشتغلوش تقول له بدونك بدونك لا اعمل شيئا وهو قال كده بدوني لا تستطيعون ان تعملوا شيئا انا بدونك لا اعمل تشتغل معايا اشتغل ما تشتغلش هقف ساكت وهكذا تدخل في شركه مع الله في العمل وهي دي الرساله الحقيقيه اذا وصلت الى هذا الوضع سيكشف لك الله ما يريد ان يعمله هو هيقول لك عايز ايه وحينما تقول ماذا تريد يا رب ان اعمل هيجاوبك فيكشف لك طرقه انها كانت صلاه صلاها داود النبي ونصليها نحن ايضا في المزامير عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك عرفني يا رب طرقك فهمني سبلك الله يكشف لك الطريق الذي تسير فيه وهكذا تعيش في حياتك تحت قياده الله نفسه لا يقودك فكر بشري انما يقودك الروح القدس وان كنت تحت ارشاد بشري فهو ارشاد ياخذ من الروح القدس ياخذ ويعطيك هذه هي الرساله ان تعمل مع الله وتعمل عمل الله واهم عمل الله هو خلاص النفس لأنه جاء يطلب ويخلص ما قد هلك جاء يطلب ويخلص ما قد هلك كثيرون في الكنيسة يعملون أعمالا إدارية داخل الكنيسة أو أعمالا مالية داخل الكنيسة أو أعمال اجتماعية برضه داخل الكنيسة لكن أهم عمل هو العمل الروحي مع احتياجنا إلى هذا كله العمل الأساسي هو العمل الروحي ولذلك احسن ناس يتولون اعمالا اداريه في الكنيسه الذين لهم الى جوار العمل الاداري عمل روحي لكن عمل اداري بس ممكن ان تجف معه النفس ويطلع الانسان على ما فيش يا ليتنا ندرب العاملين في الكنيسة على أعمال روحية ولا تكون أعمالهم إدارية محضة أو مالية محضة أو اجتماعية محضة لازم العمل الروحي يكون للكل للكل وتكون الأعمال الأخرى إضافية لكن العمل الروحي هو الاساس لا تعزي نفسك بان ليك عمل في الكنيسه وتكتفي بيه ويكون بعيد عن الناحية الروحية الناحية الروحية هي الأساس هي الأساس كل الأعمال الثانية تضاف إليها ياما الشبان يقول لك أنا بشتغل في نادي الكنيسة وجايز بيشتغل في نادي الكنيسة وطول اليوم خناقه وتزعيق مع الأولاد و- ويكون عصره وهو في نادي الكنيسة ليه؟ لأنه لا يعمل عمل روحي ده مفروض خدم الكنيسة أيضا يكون لهم عمل روحي ولذلك ياما بنشكو من الأرابني والأيم في الكنيسة والبواب وغيره لأن ما لهمش عمل روحي لابد يكون للإنسان عمل روحي العمل الذي يريده الله هو خلاص النفس كل الأمور الباقية ما ملهاش قيمة عنده ولذلك تلاحظوا أن المسيح سلم الصندوق بتاع الكنيسة لواحد يعني بيعمل فيه زي ما هو عايز أنا متهيألي لو سلم الصندوق لبطرس ولا يوحنا ولا يعقوب كانوا يقولوا له يا رب لو تسمح ادينا عمل يعني ده مش شغلانتنا دي يعني أو على الأقل كانت تبقى بالنسبة لهم أعمال إضافية ولذلك نجد أن الرسل قالوا لا يليق أن احنا نخدم موائد وإنما نعكف على الصلاة وخدمة الكلمة هذا العمل الروحي نعكف على الصلاة وخدمة الكلمة ونسيب خدمة الموائد لشوية شمامسة أنا هنا وأسأل سؤال طب الشمامسة بتوع خدمة الموائد عملهم الأساسي خدمة موائد أبدا أبدا محدش قال كده الشمامسة السبعة كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة كانوا مملوئين من الروح القدس والحكمة وواحد منهم الأول بتاعهم اللي هو الصفنوس لا يحكي لنا الكتاب إن خدمته خدمة نوائب وإنما يحكي لنا الكتاب عن الصفنوس يقول الصفنوس اللي بيقول عليه خدمة موائد الصفنوس اللي بيقول عليه خدمة موائد اللي بيقولوا عليه ماسك الخدمة الاجتماعية يقول الكتاب في أعمال ستة وأما الصفنوس فإذ كان مملوءا إيمانا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب الله الحكاية مش خدمة موائد الصفانوس كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب ويقول سفر أعمال الرسل إنه وقف أمام ثلاثة مجامع وقف أمام ثلاث مجامع مجمع الليبرتيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكيا واسيا يحاورون الصفنوس ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمه والروح الذي كان يتكلم به يبقى حتى الصفنوس اللي حطوه للخدمه الاجتماعيه وخدمه المواعظ طلع راجل بتاع خدمه روحيه وانتصر على ثلاث مجامع ولم يستطيعوا ان يقاوموا الحكمه ولا الروح الذي كان يتكلم به يبقى ايه بقى يبقى لا يوجد تخصص في حكايه الموائد دي مستحيل لا يوجد تخصص في الموائد العمل الاساسي هو الروحيات ان كان لغايه دلوقتي ليس لك عمل روحي في الكنيسه يبقى لسه ما اشتغلتش في الكنيسة هو ده الكلام اللي نقوله إن لم يكن لك حتى الآن عمل روحي في الكنيسة فأنت لم تعمل بعد في الكنيسة اشتغل عمل روحي ربنا مش غاوي إداريات ولا ماليات ولا اجتماعيات عايز عمل روحي بالإضافة إلى كده التنظيم حاجة إضافية لكن الأساس هو العمل الروحي دي رسالتك يبقى تسأل نفسك ما هو العمل الروحي الذي أقوم به في كنيسة الله ما هو ما هو العمل الروحي الذي أقوم به في كنيسة الله وما وزنه وما مقداره وما أهميته وما خطورته ده شغلانتك يؤسفني أن كثيرا من الناس عندهم سياسة التحويل يعني ايه سياسة التحويل يعني يحولها على غيره تقول له خلاص النفس يقول لك دي شغلة القسيس دي شغلة الشماس دي شغلة مدارس الأحد دي شغلة الوعاظ أنا مالي يا عم أنا إيه اللي دخلني في الشغلانة دي إيه اللي دخلك في الشغلانة دي أنت وظيفتك في الكنيسة متفرج زائر ولا عضو حي في الكنيسة ان تألم عضو تتألم معاه باقي الأعضاء لازم يكون لك عمل روحي في الكنيسة لا تكتفي بأن تترك المسؤولية إلى غيرك أو إنك أنت تنتقد غيرك لا تعمل وتنتقد العاملين لا تعمل وتنتقد العاملين صدقوني ان روب القضاء لم يوجد احد لم يلبسه بعد كل الناس غاويين يلبسوا الروب بتاع القاضي مهما كانوا مهما كانت وظيفته يكون قاضي زائد كذا قاضي زائد كذا في حد فيكم ما اشتغلش قاضي قبل كده وما بيشتغلش الكل قضاة زائد وظائفهم الأخرى بس قضاة مش على أساس يعني القاضي بيحقق ويعمل لكن احنا قضاة بلا تحقيق اهو قاضي وبس الصيت ولا الغنى هناك من لا يعمل وينتقد العاملين وهناك من لا يعمل ويقترح اقتراحات نظرية على العاملين مش معقول تتنفذ أبدا يحملون الناس أحمالا ثقيلة الحمل لا يستطيع واحد منهم يحركها بأصابعه اعمل خش كده وحط كتفك تحت الحمل وشيله مع الناس مش تزود على الناس احمال من انتقاداتك خش وحط كتفك تحت الحمل وارفع معاهم كده زي سمعان القيرواني دخل وحط كتفه تحت الصليب ورفع الصليب مع المسيح فكن قيروانيا ايضا في حياتك اشتغل اشتغل ان لقيت عمل فيه تلف بدلا من ان تنتقد التلف خش واشتغل نحن نريد عاملين كثيرين بدلا من نصاحا كثيرين او مرشدين كثيرين يعني كل واحد يحب يكون مستشار يبدي اقتراحاته واراءه اشتغل اشتغل بدل ما تتكلم والعمل ايضا لا بد أن يكون من كل القلب من كل النفس بكل القوة بكل الإرادة يعني لا يكفي أن تعمل عمل الله إنما أن تعطي عمل الله كل قلبك كل قوتك الكتاب بيقول إيه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة يعني يعمل عمل الرب بتراخي بكسل ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة اشتغل في ربنا اشتغل بكل قوتك المسيح بيقول لملاك كنيسة أفسس بيقول له إيه؟ أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك أنا عارف أعمالك وإيه؟ وتعبك وصبرك وإنك تعبت من أجل اسمي ولم تكل تعبت من أجل اسمي ولم تكل لذلك أولاد الله الذين عملوا عمل الله عملوه بكل جدية بكل قوة بكل القلب بكل النفس وهذا هو الفرق بين العامل الناجح والعامل الفاشل في كرم الله الجدية القوة ولهذا يقول الكتاب ان ملكوت الله قد اتى بقوه وبقوه عظيمه كان الرسل يؤدون الشهاده بقوه عظيمه كان الرسل يؤدون الشهاده ونعمه عظيمه كانت على الكل وكانوا يكرزون بكل مجاهرة بلا مانع بلا عائق بكل قوة وهذا هو الروح الناري الذي حل على التلاميذ لم نجد اطلاقا احدا منهم عمل بكسل او بتراخي بكل قوه من يفطر وأنا لا ألتهب كما قال بولس من يفطر وأنا لا ألتهب لما دخل بولس أثينا ووجد المدينة مملوءة أصناما يقول الكتاب احتدت روحه فيه احتدت روحه فيه زي ما بيقول غيرة بيتك أكلتني نار موجودة جوه بتاكل القلب بتاكل المشاعر بتاكل الفكر عمل جبار يشتغل بعنف داوود بيقول أقسم داوود إني لا أدخل إلى مسكن بيتي شوفوا القوة لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأجسامي نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب بقوة الناس بيشتغلوا ادي عمل ربنا في انسان بيعطي الله جزء من وقته او فضلات وقته او تعب وقته او باقي وقته وفي انسان بيدي ربنا بيديله خير الوقت وكل الوقت خير الوقت وكل الوقت زي ما قيل عن هابيل انه قدم من أبقار غنمه ومن سنانها أنت تعطي الله وقتا ما كمية الوقت وما نوعية الوقت قد إيه بتدي ربنا ساعة في الأسبوع ساعتين يعني إيه ساعة في الأسبوع الأسبوع 168 ساعة واحد على 168 ساعتين اثنين على 168 يعني ايه واحد على 84 يعني واحد وربع في المية يعني ايه يعني ايه اللي بتديه ربنا يعني بتدي ربنا فضلات وقتك ويجي كلام خادم يقول آم، احنا ايام امتحانات ممكن بلاش نروح الكنيسه ايام ال- ممكن نعتذر عن الخدمه ايام الامتحانات تعتذر عن الخدمه ايام الامتحانات الارمله اعطت من اعوازها شوفوا اعطت من اعوازها يعني ايه فهل أنت تعطي من أعوازك من احتياجاتك تعطي من أعواز صحتك تعطي من أعواز وقتك تعطي من أعواز قوتك قيل عن يوحنا الحبيب اللي بلغ من السن أزيد من مية ما كانش بيقدر يتحرك كانوا بيشيلوه كده يشيلوه على نقالة ويروح الكنيسة يقول لهم يا أولادي حبوا بعضكم بعضا كلمتين بيخرجوا من فم واحد شيخ مهدم لهم تأثير أحسن من 100 عظة بتاع الشباب المرض ما يمنعش عمل ربنا بقوه 12 واحد بقوة كرزوا بالإنجيل للخليقة كلها طب نشكر ربنا دي الكنيسة فيها ولا 8000 بتقدروا تعملوا عمل ال 12 12 شوفوا كل واحد من ال 12 ده كان ايه بقى كل واحد من ال 12 ده كان ايه ولذلك مش المهم في كثرة الخدام بقدر المهم في جدية الخدمة والروح القدس العامل فيها فأنت تعمل عمل الله وتعمل مع الله وتعمل عمل روحي وتعمل بقوه وتعطي العمل كل قلبك كل قلبك عارفين من الناحية العملية زي ايه زي تلاقوا كنيسة فيها لجنة من عشر تنفار كلهم أعضاء ولكن واحد منهم قلبه على الخدمة الخدمة بتاكل في قلبه تلاقيه ليل ونهار جوه الكنيسه وهو اللي شايل الشغل كله هو اللي شايل الشغل كله ويشعر الجميع انهم ما يقدروش يستغنوا عنه هو اللي شايل الشغل كله شاعر بالمسؤوليه شعور بالمسؤوليه بيخلي الانسان يعطي القلب كله كمان عملك لله لا يحتاج الى وصايا كثيره انما يكفي انه يكون مملوء بالحب مملوء بالحب يعني ايه مملوء بالحب يعني محبه كبيره جدا لربنا ومحبه كبيره جدا للناس هي عماد الخدمه كلها إن وجد فيك هذا الحب قدرت تعمل عمل ربنا كله وده الفرق بين الخدمة الجافة والخدمة الروحية إن الخدمة الروحية فيها حب ناس بيشتغلوا في حب من غير ما نخش في التفاصيل وعمل الله يكون عمل مملوء بالإيمان استفانوس كان مملوءا إيمانا وحكمة علشان كده قدر يشتغل يعني ايه إيمان يعني أنت ستعمل وتؤمن إن الله بيشتغل معاك وتؤمن إن الله هينجح العمل ولذلك لا تيأس ولا تفشل مهما حصل مهما حصل شوفوا مثل لطيف نحمية كان راح يبني سور أورشليم كل الجو بالنسبة له كان صعب ومؤامرات حواليه من كل موضع ولكن كان مؤمنا ان لابد السور هيتبني هيتبني ولو قام الكل هيبنى هيبنى ولو الاعداء هجموا عليه هيتبني هيتبني الطوبه في ايد والسيف في ايد وهيتبني السور واللي يحصل يحصل ادي طريقه الناس اللي عندهم ايمان اللي ما عندوش ايمان ان وجد ضيقه في الخدمه يتعب يعتذر يعتكف يقول انا اتعقدت حتى الكنيسه فيها ضيقات حتى الكنيسه فيها مشاكل انا اسيب الكنيسه انا ما خدمتش غير لك ايه يا اخ ايه ده ايه اللي صواميلك اتفكت كده بسرعه ايه اللي جرى لقى تعب ولقى مشاكل ده انت لو لقيت موت تخش برضه وانت مؤمن ان العمل هيتم مهما كانت المشاكل ما دام عمل ربنا هنشتغل فيه عارفين الانسان المؤمن يقول انا هشتغل ولو وقفت لوحدي كده لو وقفت لوحدي برضه هشتغل ولو الكل قال ما فيش فايدة أنا برضه هشتغل ولو الكل قال ما فيش فايدة أنا برضه هشتغل ليه؟ مؤمن إن الروح القدس معايا مؤمن إن إيد الله معانا مؤمن إن ربنا هو اللي بيبني البيت مش إحنا وإن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون هذه هذه طريقة الإنسان المؤمن بالعمل والمؤمن بأن الله بيعمل يعني يكون مؤمن بحاجتين مؤمن بالعمل ذاته مؤمن بالخدمة ذاته وأهميتها ومؤمن أيضا بأن الله بيشتغل ومؤمن بأن لابد سينجح العمل لابد ينجح مهما حصل وهذا الايمان يعطي قوه يعطي المعيا قوه يعطي المعيا قوه يعني اللي عنده اعياء يلاقي قوه لبسته وبيشتغل بيها وبعد كده في عملك مع الله لا تختار نوعا معينا من العمل اما كده لا بلاش لا اما كده لا بلاش يبقى انت بقى اللي بتفرض على ربنا فرض مش ربنا بيختار لك زي واحد يقول لا اشتغل مصران لا ما ينفعش يحطوه قسيس في حته يقول لا قسيس ودي تنفع اي بدي أو إما يشتغل في كنيسة كبيرة من الكنائس المشهورة لكن أنا أنا بكل مواهبي وكل مقدراتي وكل الروح القدس اللي فيا أشتغل في قرية ولا في حارة ده كلام يا علم ده كلام الكنيسة صحيح ما عندهاش نظر
ما بتقدرش أصحاب المواهب لا يا حبيبي ده انت تروح في الحارات وتروح في القرى وتروح في اصعب الاماكن وتقول انا يا رب اشتغل في اي مكان هو انا عايز القاب ولا عايز مناظر عايز القاب ولا مناظر ولا كنايس ليها شهره ولا مدن زي واحد يبقى قسيس في العاصمه يقبل يبقى قسيس يقولوا له قسيس في قريه ولا في الصعيد يعتذر يقول لا يسهل ربنا مش رايد هو ربنا اللي مش رايد
ونقعد نفاصل او مثلا واحد يتعين خادم في حته يقول لك لا الحته دي فيها مشاكل ما خشهاش الله طب ده انت لازم تخشها عشان فيها مشاكل لازم تخشها عشان فيها مشاكل عشان تحل المشاكل واذا كان كل حته فيها مشاكل ما نخشهاش امال هتتحل ازاي تتصلح ازاي ازاي تتصلح احنا ساعات بنختار لنفسنا للاسف كثيرون كثيرون يختارون العمل السهل
هقول لكم الصفات الغلط كثيرون يختارون العمل السهل او العمل المشهور العمل السهل
او العمل المشهور او العمل اللي فيه عظمه كما لو كانوا يبنون انفسهم وليس يبنون الملكوت وحتى بناء غلط للنفس النفس ما تتبنيش بالطريقه الغلط دي انت لازم تعمل عمل الله تعمل عمل الله في اي مكان في اي مكان في اي وضع في اي متاعب في اي مشاكل تقول له انا يا رب في ايدك حطني منين ما تحطني مرقس الرسول ربنا بعته مصر مرقس الرسول ربنا بعته مصر مصر ما كانش فيها ولا كنيسة ما فيش كنايس في مصر ما فيش استعدادات ده لغة مختلفة وثقافات مختلفة وأديان مختلفة وفيها الديانة الرومانية واليونانية واليهودية والمصرية القديمة وحاجة مش معقولة وما فيش إمكانيات ما فيش إمكانيات لكن راح أنا متهيألي لو في أيامنا دي
وربنا بعت لنا مرقص كده نبعته ونقول له تروح في الحته الفلانيه يقول يا جماعه نفكر ده عمل كرازي ايه ماليته ايه اداريته ايه الهيئات اللي تصرف عليه الهيئات اللي تنظمه كم خادم يروحوا معايا إيه دي فرقه لازم نشتغل بعقل يكون معايا طبيب يكون معايا مدرس يكون معايا الشيء الفلاني ده كلام مش معقول
اللي عايز يشتغل مع ربنا ترميه جوه النار يقول لك جوه النار امشي مع ربنا زي ما الثلاث فتية مشيوا جوه النار مع المسيح انا بشتغل مع ربنا جوه النار
ما دام ربنا موجود يبقى النار مش هتأذيني ما دام ربنا معايا يبقى النار مش هتأذيني انا بشتغل مع ربنا
اعملوا عمل الله بأي صورة من الصور بأي صورة من الصور في ناس يتمسكون بالرسميات والرسميات تتلف كل حاجة هقول لكم طريقة من طرق ربنا في لبس ماشي في السكة ماشي في السكة صدفة وهو ماشي لقى راجل حبشي الخاص الحبشي بيقرا في سفر اشعياء راح ماسكه بتقرا ايه ودخل معاه في الخط
وابتدى من أشعية لغاية لما عمدوا وخرجوا ووضع آخر إيه يا فلب أنت تعينت في الشغلانة دي ده صدفة وأنا ماشي في السكة كده وأنا ماشي في السكة ربنا طبب واحد في إيدي رحت ماسكه ووصلته لربنا
أنا عايز أسألك سؤال كام واحد ربنا رماهم في إيدك ووصلتهم لربنا
كام واحد ربنا رماهم في ايدك ووصلتهم لربنا
الناس اللي ربنا مشاهم في سكتك
وخدتهم في السكه وحولتهم على سكه ربنا ولا
ولا تقول لا لا لا لا, لا دي مش مسؤوليتي الرسميه انا خادم في الفرع الفلاني في الكنيسه الفلانيه عنواني كذا وتليفوني كذا لا يا حبيبي
ده انت كل واحد ربنا يبعته لك في السكة لازم تعمل معاه خدمة لازم كل واحد يقابلك يرى صورة المسيح فيك لازم كل واحد يقابلك ياخد درس منك يتعلم المسيحية منك منك من حياتك من اسلوبك من كلامك لازم تخلص على كل حال قوما
ايه العبارة دي اللي بيقولها بولس صدقوني عبارة تملى المخ الواحد ما يعرفش حدوثها ايه لكي أخلص على كل حال قوما
مين فيكم بينفذ الآية دي لكي أخلص على كل حال قوما بتخلص على كل حال قوما هنختفي كده ونخلص المحاضرة قبل ما تخلصوا الناس